أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير هد وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وهذا لقاء جديد مع كيف واخواتها ولنا زمن بعيد لم نلتقي على هذا البرنامج وهو كما ذكرت ينتظم في منظومه بناء الامه فقد ذكرنا ابتداء لو تذكرون من بعد رمضان اننا سنبدا في رحله بناء الامه من خلال هذين البرنامجين برنامج كيف واخواتها وبرنامج فضفضه ففي فضفضه سيره الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وكيف بنى امه ومن خلال برنامج كيف واخواتها وقضيه الزواج لان الزواج هو بناء الامه من الاصل الزواج ايها الاخوه هو بناء البيت المسلم وبناء البيت هو اللبنه الاولى في المجتمع والزواج هو بناء البيت بناء اول لبنه في البيت البدايه الصحيحه في البيت هي بدايه الزواج يعني مشكله كبيره ان ياتي الابن ليغير او البنت لتغير او الحفيد ليغير او الزوجة حتى بعد ان تصير زوجة لتغير او الزوج ليغير كثيرا ما نسمع هذه المشكلة ان تقول المرأة لزوجها انت اتجوزتني على كده وانا ما اتغيرتش وانا مش هتغير مثلا اذا كان لم يلتزم قبل الزواج او او تزوج على غير دين الشاهد فاللبنة الاولى في المجتمع هي لبنة الزواج والزواج هو بناء بيت ولذلك في سياق كلامنا في قضية الزواج قلنا أن الهدف من الزواج هو الهدف من الحياة والهدف من الحياة هو عبادة الله ليس لأنني أقول ذلك بل قال ربنا جل جلاله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت فإذا كان المطلب الرئيس في الحياة هو العبادة فالمطلب الرئيس في الزواج أن يكون الزواج عبادة فلابد ابتداء من تحديد الهدف من الزواج ذكرنا سبع عشرة نية في الزواج لماذا نتزوج سبعة عشر نية لماذا نتزوج أولها وأهمها الزواج لله أن يكون الزواج قربة لأن الله جل جلاله أمرني بذلك وذكرنا أن كل زواج بني على غير طلب مرضاة الله فاشل حقيقة حقيقة كله مشاكل سبب امتلاء البيوت بالمشاكل اليوم ومشاكل كلها تافهة وفارغة أن الزواج لم يبنى في الأصل على دين ولو بني الزواج على دين يعيش الحكم فيه هو الدين والمسير له هو الله جل جلاله سبحانه وتعالى لذلك البيوت التي بنيت على المصالح انه تزوجها عشان بيحبها او تزوجها عشان جميلة او تزوجها عشان غنية او تزوجته عشان غني او عشان جميل او عشان مشهور او عشان ظريف او عشان آه الى اخره كل الذي بني على مصالح اصل الزواج حياه لما يكون اتنين آه يعني ماشيين مع بعض في الحرام حاجة وانهم يتزوجوا ويعيشوا في بيت واحد تحت سقف واحد اقول ايه بتشوفه هو هادي وهو متنرفز وهو مبسوط وهو زعلان وهو مريض وهو وشوفها وهي آه بتشتغل في البيت وقايمه من النوم ومتزوقه وخارجه وبتتكلم وبتاكل وبتشرب هذه الحياه ان لم تقبل من اجل الله لا تقبل لا تقبل لا تحتمل لا تطاق لذلك اذا كان الزواج لله فيحتمل الزواج ايا كان بقى هذا الزوج ايا كانت هذه الزوجه هذا الزواج نفسه بلغه يتبلغ بها الانسان الى الاخره عشان ما حدش يزعل انا ما قلتش على المراه بلغه ولا على الرجل بلغه انا بقول قضيه نفسها انها تبلغ ما اقصدش البلغه اللي هي الشاهد ايه ان الزواج اذا كان من اجل الحب فقد راينا كل الزيجات التي بنيت على الحب لم تكمل لان الحب وهم وبرضه بقى اؤكد مره تانية واقول ان الحب اللي منتشر اليومين دول اسم الحب ومنظره الحب والكلام عن الحب مش هو ده الحب هذا جهل بالحب وقلت ان ما يعرفش يحب ولا يعرف معنى الحب الا اللي بيحب ربنا حب ربنا جل جلاله هو الحقيقة الوحيدة في هذه الحياة ليه لاني لما بقول لربنا ان انا بحبك الله عارف ربنا العظيم الجليل الله يرى قلبي ويرى ما في رأسي ويرى ما احلم به او اطلبه مستقبلا ويرى ماضية فما اقدرش اقول لربنا بحبك الا وانا بحبه بحبك يا رب فاللي يحب ربنا يبقى عارف حقيقة الزواج حقيقة الحب قصدي اسف يبقى عارف حقيقة الحب فاذا احب بعد ذلك زوجة او صديقا او ولدا او شيخا او اخا او او الى اخره يبقى عارف يعني ايه حب لذلك قلت في مجتمع الجامعة محاضرة في الجامعة اللي بتقول لك انا بحبك اوعى تصدقها لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الكذب يهدي الى الفجور فكل فاجر كذاب وكل كذاب فاجر اللي بيقول لك انا بحبك ده في مئة واحدة بيقول لهم انا بحبك مش ده الحب اللي شاف واحدة عجبه وجهها يحبها عجبه كلامها يحبها عجبه جسمها يحبها هو ده الحب عند الشباب اللي مش عارفين يعني ايه حب المهم مش ده موضوعنا موضوعنا ان الزواج اللي بيبنى على الحب ده كلام مش حقيقي امال الزواج يبنى على ايه يبنى على طلب مرضات الله هو ده البيت اللي يعيش والبيت اللي يقوم ولذلك انتقلنا بعد ذلك مرحلة وهي حسن الاختيار للزوج والزوجة حسن اختيار الزوج وحسن اختيار الزوجة وقضينا عدة حلقات في كيف تختار شريكة الحياة وكيف تختارين شريك الحياة قلنا في البداية إذا كان الزواج عبادة لأن هدفه هدف الحياة العبادة وإذا اشترطنا للزواج الإخلاص الإخلاص إنه يكون لله فلا بد له من الشرط الثاني ليقبل وهو متابعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متابعة النبي في الاختيار شوف سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لدينها ولحسبها ولمالها ولجمالها فاظفر بذات الدين تربت يدك السنة أن تظفر بذات الدين وكثير من الشباب يكذبون يقول أريد ذات الدين وبعدين يروح لذات الدين ويلاقيها سمرة شوية يلاقيها فيها يعني مش مش الجمال اللي بيحلم بيه وانا عايز اتكلم في قضيه الجمال والشباب اللي بيروحوا يشوفوا ال ال الاخوات ويسيبها آه عايز احذره واقول له انت بتحلم تشوف تروح تشوف بنت في البيت انت طالب ذات دين فرايح تشوف اخت لابسه نقاب فكل اللي بتعمله انها بتنزل النقاب فبيبان خمسة سنتي في خمسة سنتي من وجهها بتحكم على ده بقى جمال ولا مش جمال انت بتحلم بواحدة زي اللي معاك في الكلية او اللي بتشوفها في الشارع او الممثلة اللي بتشوفها في الصور او الصور اللي بتشوفها في الجرايد بتحلم بواحدة زي دول اتجوز من الشارع اما اذا كنت عايز دين ما تروحش وفي دماغك صورة بتدور عليها هي دي القضيه هو ده الموضوع وكذلك البنت اللي بتحلم ان يجي لها فارس الاحلام يخطفها على على على فرس ابيض على حصان ابيض آه اللي يكون طويل وجميل ومعاه فلوس كتير وجاي بعربيه مش عارف ايه وتبص على جزمته والجزمه بكام و آه والمحفظه اللي طلعها وتسريحه شعره يبقى انت مش عايزه دين اللي عايزين دين ما بيعملوش كده ما بقولش اتجوز حد وحش ما بقولش اتجوز واحده وحشه و... وانما بقول اقبل الحد المعقول العاديه كويسه العاديه تنفع اذا رزقت بها بعد ما تدخل بقى احنا بنقول انت شايف كله خمسة سنتي بخمسة سنتي من وجهها لما تدخل بها وهي تمشط شعرها وشوية ألوان يتلخبطوا كده هتبقى زي اللي انت بتشوفه في الشارع بس اصطبر الشاهد وللبنت بقول لها ان الراجل مش بفلوسه والراجل مش بطوله وعرضه الراجل بأخلاقياته الراجل بطاقته العقلية بكماله الرجولي مش مش بشكله فيش راجل ابدا بيعتز بانه حلو او حليوه مش دي الرجوله ولو مدح رجل بذلك فهذا ذم ذم له ان شكله جميل شكله جميل ايه هي الرجوله مش بالجمال الجمال ده مطلب في النساء لكن في الرجال مش مطلب نهائي الشاهد نرجع تاني مراجعه سريعه كيف تختار شريكه الحياه كيف تختارين شريك الحياه المطلب الاول في قضية الاختيار ان تنال حب الله فيوفقك لما يصلح لك هو ده الموضوع ان ربنا يحبك فربنا يقول ايه في الحديث القدسي فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها انا والله اعرف انسان في يوم من الايام كان بي- بيدور على زوجة فراح الى بيت انسانة فائقة الجمال اوعوا تفكروا ان احنا بنذم الجميلة دلوقتي بالعكس ده الرسول قال ان الجمال مطلب بس مش هو كل حاجة يعني لو لقيت واحدة جميلة يبقى ممتاز جدا لكن جميلة من غير دين هتعذبك هتخونك لازم جميلة بدين لازم الجمال ده إن لم آه، يوافق هذا الجمال دين كان هذا الجمال نقمة لذلك بقول إن في واحد راح يخطب واحدة جميلة كان بيدور على الزوجة فراح وقف على الباب وداس على الجرس وقبل ما يفتحوا الباب مشي وسبحان الله العظيم يسوقه قدره ورزقه الى و... الى اخرى انسانه اخرى لا تمتلك شيء من هذا الجمال الذي عند الاولى لكن الذي نقله من هنا ووضعه هنا وتزوج هذه وترك هذه اقدار وارزاق هي دي كنت سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر به يده التي يبطش بها رجله التي يمشي بها يا جماعه انا اقول انها ثلاثه عناصر او اربعه اذا تكاملت هذه العناصر كان الكمال البشري في المراه الدين والاصل والجمال والبيئه والخلق يعني اه لو وجدت امراه تمتلك هذه الاربعه ان عندها دين اتنين واصيله بنت اصول ثلاثه وجميله احنا على دين واصول وجميله وعلى خلق من بيئه طيبه اخليهم خمسه بقى وعلى خلق ومن بيئه من بيئه طيبه يعني يبقى ده الكمال البشري في المراه وينتقص هذا الكمال على قدر النقص من احد هذه الافراد ويتنازل عن جميعها الا الدين يبقى المطلب الاول توفيق الله ان تطلب توفيق الله جل جلاله وتوفيق الله ينال باصلاح الفرائض وزياده النوافل يبقى لازم تزود الفرائض وتزود النوافل تصلح الفرائض وتزود النوافل حين تزداد النوافل يحبك الله فإذا أحبك وفقك فإذا وفقك اختار لك إذا اختار لك سيرضيك لأنه سيختار لك ما ينفعك إنه العليم الحكيم إنه هو العليم الحكيم يبقى دي الأولى الثانية في مناطات الاختيار الدين وقلت ان الاشكال الكبير في قضية الدين ان احنا لنا الظاهر والله يتولى السرائر احنا كل اللي شايفينه مظاهر يعني انا لما اجي اختار بناء على الدين امرأة بدور على واحدة منتقبة بدور على واحدة بتحفظ القرآن بدور على واحدة بتتعلم العلم الشرعي بدور على واحدة آه، بتتكلم بالكتاب والسنة كل ده ظاهر أما من جوه الباطن قلبها قلبها أنا معرفش وكذلك لما تكون هي بتدور على أخ ملتزم دور على واحد ملتحي صاحب لحية وصاحب عبادة وصاحب سنة ويبقى عارف المشايخ وفي وسط الإخوة ده كل ده ظاهر أما الباطن فيعلمه الله لذلك إذا قلنا فاظفر بذات الدين ذات الدين دي اللي هي لابسة إسدال ومنتقبة منتخبه عموما يعني لكن النقاب الشرعي مش النقاب ال- التحفه اللي شغال اليومين دول آه، حته بتاعها قصيره كده مغطيه الوجه وحته آه، اشارب آه، و- و- والصدر باين وال- آه، والظهر باين وال اعوذ بالله من من هذه اللخبطه احنا بنقول بقى الدين الصحيح معروف واحده لابسه لبس دين واحده بتتزين بالنقاب الشاهد ايه فاظفر بذات الدين واذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه الدين لنا الظاهر والله يتولى السرائر مشكله كبيره ان الو... الاخ لما يروح يخطب الاخت هيشوفها هسألها في ايه وهي تقول هسأله في ايه الكلام ده غلط السؤال غلط القضية مش انت رايح تسألها بتسمعي مين وحافظة كام جزء وقريتي ايه وهي تسأله هي تسأله ايه اللي احنا فيه ده البكر اذنها صماتها البكر حيية ما تسألش ولا تتسأل لو اتسألت بتغض بصرها وتنكسف وتبكي تستحي وعشان كده انا قلت لما تروح تشوف البنت انت بتنظر اليها جميلة ولا مش جميلة مش رايح تمتحنها بس مقبولة عندك ولا لا وتشوف ابوها ينفع ده يبقى جد ولادك وامها جدة ولادك واخواتها دول اخوال اولادك والبيت ده هيجي فيه اولادك يقضوا اوقات من عمرهم شوف في البيت هل امها هي اللي ماشيه البيت وابوها شخصيته ايه لان ده هيبقى نموذج اللي زوجتك شافته اللي هتحاول تطبقه في بيتك هي دي القضية فلذلك انت رايح مش تمتحنها مش تسألها بالعكس حافظ على حيائها وانت مش قاعدة علشان تسأليه انت قاعدة عشان تتشافي بس ده الدين ده الدين انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما وانت هتنظري إليه فإنه أحرى أن يؤدم بينكما بس تشوفيه ويشوفك لعله ترزقان المودة بهذه النظرة وعايز اقول كمان برضو كثير من الشباب يروح ويمشي او هي تقول هو يقول او هي تقول ما ارتحتلوش في حاجة اسمها ارتحت له من اول نظرة اصلا استخرت وما استريحتش الاستخارة ونمشي في قضية الزواج تمت يبقى هذا مراد الله منه وقفت يبقى ده إرادة الله إن ربنا مش عايز الموضوع ده يتم لكن مش قضية استريحت ولا ما استريحتش واللي بيتصرف على كده واحنا نعرف عشرات الإخوة شافوا عشرات الأخوات شافوا عشرات البنات والنساء ويشوفها لا مش مستريح لها ويشوفها لا مش هي دي ويشوفها لا ويش- وتشوفوا واحد واثنين وثلاثة واربعة برضه مش ده الدين يا جماعة. اذا كنا بنتمسح في الدين مش ده الدين عايز تمشي على مزاجك وعلى هواك وعلى رغباتك واهواك الشخصيه انت حر لكن اذا اردنا الدين وده يعني ما بقولش عليه فرض وانما من التقوى الامام احمد ارسل اخته لتخطب له ابنه عمه ف خطبتها له فلما رجعت قال خطبتيها قالت نعم قال هل كانت اختها تسمعك قالت نعم وكانت اختها عوراء فقال اذهبي فدعي السليمه يأتيها الخطاب واخطبي لي العوراء إني أخشى أن ينكسر قلبها آه كسرت قلب كام اخت انك تدخل البيت وتمشي احنا ما بنقولش حرام ولا بنقول ان ده ظلم ولا بنقول ان ده اذى لكن بنقول خلاف التقوى يبقى حلها انك انت تبعت اختك تشوفها بدون اراده الخطبه او امك ببساطه او توصف لك فاذا رغبت فيها تاتيها وانت عازم على الزواج منها ده شرط جواز النظر لا يجوز لرجل ان ينظر الى امراه الا بنيه الخطبه انظر اليها بنيه ان انا بخطبها هتزوجها مش رايح اتفرج على بنات الناس بيوت الناس مش لعبه فلذلك ينبغي ان نتخلص من الاوهام في قضيه الخطبه وان نلتزم بالدين ان نلتزم باحكام الشرع ان تكون ذات دين اتنين بنت اصول وزي ما قلت قبل كده يا اخوه بنات الاصول مش يعني الاغنياء لا لا لا من عيله محترمه العيله دي يعرفوا الاصول انا اديت امثله كتير جدا جدا قبل ذلك في قضيه ولاد الاصول دول لان احنا في زمان انا بسميه زمان اللخبطه الدنيا ملخبطه فعلا حصلت بعد الانفتاح في عصر السادات آه، حصلت لخبطه عجيبه في المجتمع ناس آه، طلعت على آه، ظهرت او طفت على سطح المجتمع بفلوس كتير وهم ف- مش ولاد اصول مش اصولهم اغنياء مش اصولهم من ابناء البيوتات الكبيره في كل قريه وفي كل محافظه وفي كل مكان في اسماء كبيره معروفه اسماء عيل دي عيله فلان وده من عيله فلان الاسماء دي معروفه العيله دي ان دول ناس طيبين ودول ناس محترمين ودول نصابين ودول آه، فيهم كذا وكذا معروف اولاد الاصول زي ما اديت مثال قبل كده ان اقول له بنتك خرجت البلكونه بشعرها يقول لي مستحيل مش مشكله يق- ي- يقول مش ممكن تعمل كده ما ح- ما يحصلش شوف وواحد تاني تقول له ده بنتك خرج انا راجع من الشغل لقيتها واقفه في البلكونه بشعرها يقول لك انت ما تضمنش الظروف ما تعرفش ايه اللي خلاها طلعت ما تعقدش الدنيا خليك لارج في فرق بين ده وده في فرق بين الرد والرد قلت قبل كده انه تقول له بنتك علت صوتها عليا يقول لك لا لا لا لا لا لا لا احنا ما نعملش كده صح يا بنت البنت تموت على نفسها من البكاء والرعب من ابوها لكن تاني يقول لك اكيد انت زعقت لها ما دام انت رفعت صوتك ترفع صوتك هو النظام كده يا ابني الدنيا اتغيرت ده مش ولاد الاصول ما يقولوش كده ده خرجت من غير اذني معلش يا ابني مش مشكله يعني ايه راحت فين انت متجوزها من الشارع هتروح ايه يعني ايه يعني اما خرجت الاب التاني يقول لك لا ما يحصلش يا ابني عندنا الكلام ده انت اكيد بس دلعتها شويه لكن انا اادبها سيبها سيبها شويه وانت تقول له لا ما اقدرش اسيبها وترجع معاك هي حافظالك جميل انك ما سبتهاش سيدنا النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم لما شكى عائشة لأبي بكر فهم بها أبي أبو بكر رضي الله عنه فالرسول دافع عنها ورد أبي بكر ورد أبا بكر رضي الله عنه فلما أبو بكر آه، مشي الرسول قال للسيدة عائشة أرأيت كيف حميتك من الرجل شفت ازاي كان هياكلك بس انا حشت عنك صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الشاهد ايه ان هم دول ولاد الاصول وهو ده تعامل الاصول دي بنت الاصول اللي انت بتتزوجها الواحد مش عارف يحكي ولا ما ينفعش الحكاوي في ال- في الوقت ده لكن آه، هقول حاجه لما آه، هنشهد بس لاهل الاصول يعملوا ايه يحكى عن رجل انه لما تزوج الثانية الزوجة الثانية زوجته الاولى غضبت غضبت غضب شديد جدا وقالت طلقني فقال لها انت طالق قلت له خلاص وديني عند اهلي حاضر اتفضلي وصلها لحد اهلها ولما وصل عند ابوها السلام عليكم يا عم الحاج ازي حضرتك انا تزوجت الزوجة الثانية وبنتك قالت لي طلقني فطلقتها قالت لي وديني عند اهلي فانا جبتها اهو وانا تحت امر حضرتك اللي تقولوا عليه يمشي على راسي السلام عليكم اقعد يا ابني قالوا لا جزاك الله خيرا السلام عليكم ومشى بعد ساعتين ابوها جاب البنت زوجته وداها له لحد البيت قال له يا ابني انا بنتي غلطان وحقك علينا وانت اللي انت عايزه احنا نعمله اتفضل زوجتك اهي هم دول ولاد الاصول ان الاب يبقى عارف ايه الاصول وترجع البنت الزوج ساعتها كبرت هي في راسه في دماغه كبرت في عينيه وابوها كبر وهو كبر ومضت الامور بخلاف النهارده اللي يجي ابوها يقول لها اقعدي وانا اجوزك سيد سيده سيد سيد مين؟ عيب يا راجل ولاد الاصول ما يقولوش كده يقولوا المراه ملهاش الا بيتها وزوجها وعيالها اقعدي يا بنتي احنا كبرنا على الكلام ده روحي لزوجك وده دين الى اخره ابوها هيقول لها اللي يقولوا ولاد الاصول فانت لما تزوج بنت اصول تبقى مرتاح لان مرد المراه الى رجل وبيت الاصول هي اتربت على انها شايفه امها وضعها ايه وابوها وضعه ايه واخواتها وضعهم ايه يعني ادي وضع المراه وادي وضع الاولاد بتربي ولادها على الاحترام ده اللي بيفسد الاولاد احيانا ان الام تجرئ الاولاد على الاب ان الام تفسد الاولاد على الاب ان الام تهين صورة الاب قدام عينين الاولاد لكن ولاد الاصول عارفة قيمة الاب قيمة الام قيمة الاولاد قيمة البنات قيمة الاحفاد قيمة الازواج البنات زوجات الاولاد في نظام وده اللي انا بقوله وبطالب بيه وبدعو اليه ان احنا نعود الى اصولنا وعاداتنا وتقاليدنا التي اصلها الاسلام وان كنا نقول لا تكون على سبيل الفرض او غيره وانما هي اصول قضايا زي ما اقول كده عيب وما يصحش وغلط قبل ما نقول لا يجوز وحرام ويجوز ويجب آه يبقى قلنا الدين اتنين الاصل ثلاثة الكفاءة الكفاءة اه احنا عايزين نقول ان دين الاسلام دين عظيم دين متكامل الجوانب دين يحكم الحياة فلذلك الزواج دين عبادة فيجي يشترط الإسلام في الزواج الكفاءة الرجل يختار امرأة كفؤه وأن تتزوج المرأة من كفئها العلماء اتكلموا كلام كثير جدا في قضية الكفاءة هل الكفاءة تكون في المال أو الكفاءة تكون في النسب او الكفاءة تكون في الدين او الكفاءة تكون في التعليم قالوا الكفاءة في كل هؤلاء فلازم يبقى الرجل المتقدم لامرأة كفءا لها في الدين ما ينفعش ان تبقى امرأة اعلى منه في الدين حافظ اكتر منه قرآن او ملتزمة قبل منه او اكتر منه ازاي تبقى احسن منه ازاي تبقى احسن من الراجل ازاي انت الرجل صاحب القوامة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم لذلك اتنين المال ليه لان علمائنا اشترطوا في قضية الزواج ان المرأة اذا كان لها خادم في بيت اهلها يلزم زوجها ان يأتيها بخادم في بيتها خدامة يعني اذا كان عندها سيارة ببيت اهلها يلزمها سيارة حقها ما بنقولش حرام لو ما جبت لها سيارة ولا حرام لو ما جبت لهاش خادم لا مش حرام بس حقها حقها شرعا فلذلك يلزم الكفاءة في المال يعني يلزم الكفاءة في المستوى الاجتماعي يلزم الكفاءة. طب لو تنازل احدهم عن الكفاءة لا, لا بأس يعني واحدة النهاردة معاها بكالوريوس ولا ليسانس واحد معاه اعدادية او معاهاش حاجة خالص وهي راضية هي حرة بس ما تجيش تشتكي بعد كده لكن مثل هذا الزواج قلما يستقيم قلما يستمر قلما ينجح ما بننفيش نجاحه تماما ولكن قد ينجح وقد يستقيم اذا ظلت عمرها ناسية ان هو ايه وهي ايه هي دي القضية في الاخر ان تفضل طول عمرها ناسية او يكون عنده من الامكانات والمواهب والطاقات والقدرات اللي يغطي بها على نقصه في المال في في العلم قصدي يبقى الكفاءة في الدين الكفاءة في المال الكفاءة في النسب كفاءة في النسب معتبرة شرعا عشان كده لما عمالين نقول ولاد الأصول ولاد الأصول تقول لي طيب واللي مش ولاد أصول يعملوا إيه؟ يتجوزوا اللي مش ولاد أصول زيهم فالشاهد إيه؟ إن قضية الكفاءة معتبرة شرعا يبقى كفؤها في الدين في المال في النسب في التعليم أنكحوا الأكفاء وتخيروا لنطفكم يبقى الدين والنسب اللي هو الأصول ثلاثة الكفاءة أربعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود العؤود على زوجها إذا غضب قالت لم أذق غمضا حتى ترضى ودي هنسميها أصحاب الطباع الحسنة ودي أعرفها منين من أمها وإخواتها في بنات في الأصل كده طبعها طيبة وهادية ولينة كان يقول ايه انا نفسي في زوجة لما احطها هنا اقول لها خليكي هنا وارجع بعد سنة الاقيها هنا انا عارف ان ممكن يبقى التعليق على الكلام ده ده عايز عبده بقى مش زوجه لا لا لا لا لا لا لا دي زي بقول في نساء كده طبعها كده انها طيبه ومؤدبه وهاديه ولينه حنينه آه هي دي اللي الرسول قال فيها الودود محبة العؤود على زوجها أصعب حاجة يعاني منها رجل في بيته وده نصيحة لبناتي لبناتي البنات الصغيرين أصعب حاجة يعاني منها رجل إنه إذا تنرفز تتنرفز هي كمان وإذا زعق تزعق وإذا كشر تكشر وإذا غضب تغضب كده أنا متجوز راجل زي زيه في الدين الرسول بينصحك انك تتزوج امرأة المرأة دي عقود على زوجها اذا غاضب هو ترضى هي واذا تنرفز هو تهدى هي وتتلطف هي واذا عاند هو تتنازل هي ده للحياة حتى أنه اشترط أو طلب للصاحب والصديق في الحياة يقول إيه من لي بظل صاحب يروق ويصفى إن غضبت عليه هي دي من لي بظل صاحب يروق ويصفو إن كدرت عليه فقال المأمون من لي بهذا الصاحب ويأخذ مني الخلافة إن يكون ليا صاحب أو ليا زوجة أنا أزعل وأتنرفز وأكسر الدنيا وهي هادية وطيبة وطيب وحاضر مش تتنرفز هي كمان تتنرفز مش تغضب هي كمان تغضب مش تعاند هي كمان تعند قصادك مش هتبقى حياة لان هيجي وقت انت كمان تتنرفزي وهو يبتسم طب مالك طب انت عايزه ايه طيب طب ايه اللي يريحك طب ايه اللي يرضيكي اذا رآك في البداية كوني له ارضا يكن لك سماء وكوني له أمة يكن لك عبدا لما نيجي نتكلم عن حقوق الزوج والزوجة هقول ان مفيش آه حاجة اسمها نجيب مسطرة وقلم رصاص ونعمل خط كده هنا حقوق الزوج وهنا حقوق الزوجة ما ينفعش هي مش آه مش شركة وحقوق لا دي حياة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وجعل بينكم مودة ورحمة دي معاني الزواج في الإسلام القضية مش مش حقي مش حقي وحقك لا دي حياة وسعادة وراحة وأنس وود ورحمة وسكن فلذلك الودود الولود العقود على زوجها هي ديك اللي تختارها ودايما تجد ولاد الأصول إذا كان هو ابن أصول كلما زللت له خضع لك وكلما ازددت له خضوعا كلما ازداد في تقديم التنازلات من أجلك أما قليل الأصل هو اللي كل ما تقدم له تنازلات يطغى ويفتري ويبقى أوحش لذلك عايزين نربي بيوتنا على ان احنا زي ما قالوا شعرة معاوية ايه شعرة معاوية دي قال معاوية لو ان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت اذا جاذبوها ارخيتها واذا ارخوها جذبتها هي دي الشعرة اللي في تعامل زوج وزوجة لما يشد هو ترخي انت وانا بقول لك لما تشد هي ارخي انت وبهاك وهكذا تمضي الحياة آه أحكام الخطبة ذكرنا منها ألا يخطب الأخ على خطبة أخيه يعني أنت عرفت إن واحدة مخطوبة ما تروحش تخطب عليها ما تروحش تخطبها ولا تبعت لها إذا الخطبة دي اتفسخت أبقى أنا إن شاء الله عايز أتقدم لا يجوز لا يجوز حرام آه، ايضا النظر ان ينظر الى وجهها موضوع الصور لا يجوز انك انت تبعت لها صورته تبعت له صورتها آه، كل ده لا يجوز لتفشي الفواحش ونيات الناس في هذه الايام آه، قضية الشبكة وحكمها في الاسلام الشبكة هدية من الزوج لزوجته والشبكة في زماننا كما قال علماؤنا عليهم رحمة الله يحكمها العرف فهل العرف عندنا في مصر او في غيره من البلاد العرف بيقول ان الشبكة من المهر ولا مش من المهر الشبكة هدية ولا من المهر يبدو انه في العصر الاخير في ال... في في في الزمن الحاضر في اليومين الاخرانيين يبدو الوضع عندنا في مصر وانا بتكلم على اللي اعرفه يبدو انها بقت من العم من المهر بدليل انهم بداوا يكتبوها في القايمه الشبكه فكانها صارت من المهر انهم لما يجوا يقوز- يسموا المهر يقولوا آه، المهر هو القايمه ما- القضيه مش عارف معانا وقت يكفيها ولا لا القضيه في الزواج في الاسلام ان المراه ما بتجهزش حاجه في الاسلام الرجل يتزوج امراه يروح يجهز بيته ويفرشه ويتممه من كل حاجه ويروح ياخذ البنت من بيت اهلها باللبس اللي عليها بس لا تكلف هي ولا ابوها ولا اهلها اي شيء ده الدين عشان كده بنقول ان ال ال ال ال ال القايمه والمؤخر ما هماش من الدين اصلا ليه لان منقولات البيت بتاعت الراجل هو اللي مجهزها وهو اداها مهرها زي ما هنقول دلوقتي في احكام الزواج ان احكام الزواج المهر والولي والصيغه والاشهار دي اربع شروط لصحه الزواج هيجوا معانا بقى اللقاء القادم ان شاء الله باذن الله عز وجل المهر ممكن يبقى كله مقدم او كله مؤخر او بعضه مقدم او بعضه مؤخر بس لها مهر واتوا النساء صدقاتهن نحله فريضه فمهرها لها حق حتى ان الشرع يقول لو ان ال ال لو انه لم يسمى لها مهرا فلها مهر المثل فاحنا هنسمي لها مهر نقول انا ساتزوج ابنتك طالب مهر كام يقول له اديني خمسين الف جنيه مثلا خمس تلاف جنيه ما تغاليش في المهور يا عم حرام لا يجوز خمس تلاف جنيه طيب اتفضل خمس تلاف جنيه دول مهرها او عشر تلاف جنيه خمستاشر الف جنيه عشرين الف جنيه مهرها اتفضل خد مهرها هذا المهر بقى تاخده هي تجيب بيه ذهب ترميه في الشارع تولع فيه حرة فلوس والراجل يجهز بيته وياخدها بهدومها هي لا لها مؤخر ولا لها قايمه اما اذا ما دفعش فلوسها اللي هو مهرها وقال له يا ابني انت عليك النص وعلينا النص روح انت جهز بيتك هات انت اوضه النوم وعلينا الصالون وانت هات السفره واحنا علينا ادوات المطبخ وتقاسموا تكاليف الحياه يبقى اللي انت جبته ده اوضه النوم والسفره وكل اللي انت عملته ده مهرها ما انت ما دفعتش مهر يبقى من حقها القايمه يبقى اذا اتكتب في القايمه الشبكه يبقى الشبكه من المهر ومدني بيقول لي خلاص السلام عليكم بقى ورحمه الله وبركاته
يروح بها تعالوا لنفس